السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله فهاب نيو يير انتوا بتضحكوا ليه يا أخي مش يعني إذا حييتم بتحية يا أخي بقول لك هاب نيو يير قول له أهو أنت يعني ربنا يرد الأمة إلى السنة ردا جميلا يا رب اللهم امين ويفقهنا في ديننا يا رب ويرد عباده إليه ردا جميلا كنت مع بعض إخواني كده ليلة راس السنة قلت لهم تعالوا ننزل نكلم الشباب في الشارع بقى ونإيه وندعوهم إلى الله ايه يعني هيحصل فيكم ايه يعني حد يعمل فيكم حاجة هيطبض عليكم يا سيدي وماله حاجة من اللي الصحابة عاشوها يعني سبحان الله العظيم فنزلنا للشباب كل ما قابل شلة شباب اقول لهم هابي نيو يير فهم فرحانين جدا مش مصدقين ان ان الشيخ استسلموا يعني فسبحان الله العظيم يا اخواني في الله والله الناس مستيقظه جدا والشباب يعني هيلتزم على نفسه هيتوب على نفسه الشباب في حاله يعني طيبه جدا قريبين جدا كل ما اقول لشاب من الشباب بالله عليك لو النبي عليه الصلاه والسلام نزل دلوقتي ومشي في الشوارع الليله دي هيحزن ولا هيفرح فيقول لي هيحزن جدا طبعا اقول له يعني طب لو النبي عصام قعد معاك انت بقى ودخل بقى ايه على صفحه الفيسبوك بتاعتك ودخل على ال history عندك على النت وشاف اللي انت دخلت عليه وقعد يقول لك كلمني عن اصحابك وكلمته عن اصحابك وقال لك كلمني انت بتقضي يومك ازاي وبترتب يومك ازاي النبي بقى لما يقعد معاك القعده دي عليه الصلاه والسلام هيفرح ولا يزعل فلقيت سبحان الله العظيم يا جماعه الناس فعلا منكسره والناس عايزه تتوب لربنا امال يا ترى المشكله فين يا اخواني المشكله فينا احنا المشكله فينا احنا والله يا جماعه ان احنا بندي للناس كلام دين انما ما بندهمش واقع دين احنا بنقول للناس ده ده الكويس اللي فينا ده ده المجتهد اللي فينا ده ده يعني الاخ اللي بيتقال عليه طلقه اللي بيكلم الناس عن ربنا انما لما الناس قلوبها بتتحرك ما بتلاقيهوش بعد كده ما بيقفش مع المستجيب ويسنده ويبقى معاه ويقول له ايد على ايد بالذات في اول شهر في توبته لحد ما ربنا يفتح عليه بقى في الطريق اخواني واحبابي في الله لازلنا مع موضوع الثبات في هذه الايام يعني اللي الواحد موقن رغم المشاكل الظاهريه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني ورغم مظاهرات تسلم الايات طبعا شفتوها يا جماعه ها شفتوا السبع اطفال اللي ماشيين ورا بتاع كده يعني وال 12 واحد اللي جنبهم كده لما كانوا يعني لو كانوا ما عملوهاش كان احسن والله كان اكرم يعني انما المهم يعني القضيه ما علينا يعني ما حدش عارف يا جماعه دلوقتي مصر رايحه فين بس المفروض احنا نكون عارفين مصر رايحه فين رايحه فين على كل خير اللي مش متصل بالكتاب ده يقول لك البلد بتضيع خلاص انا قابلت شباب يقول لك انا يئست احنا ما عادش عندنا انتماء انما اللي متصل بالقران عارف ان ربنا لا يمكن ان يتخلى عن عباده ابدا ابشروا يا اخواني فقد قال تعالى من عاد لي ها من عاد لي ايه وليا واحدا وليا فقد اذنته بالحرب فما بالك بمن عادوا اولياء الله كلهم فما بالك بمن عادوا حرمات الله كلها فمن ما بالك بمن عادوا كل من قال لا اله الا الله حقها ربنا بيقول من عاد لي وليا واحد بس يعني مسالم الباقي ومعادي واحد فقد اذنته بالحرب ربنا بيعلمه انه سيحاربه انه دخل في حرب مع الملك سبحانه وتعالى فما بالك بمن عاد دين الله ومن عاد الله ومن عاد شرع الله ومن عاد الدعاء الى الله ومن عاد الجمعيات التي تعمل فيما يرضي الله ومن عاد اولياء الله يا اخواني في الله القضيه واضحه جدا جدا جدا زي الشمس القضيه ان احنا يبقى عندنا عينين بتشوف ابشروا يا اخواني فقد قال تعالى هنالك الولايه لله الحق في اوقات الازمات اللي احنا فيها دي هي دي الاوقات اللي بتنزل فيها ولايه ربنا ونصره ربنا ومعيه ربنا سبحانه وتعالى هنالك الولايه لله الحق ربنا ما خدش فرعون غير وهو وسط الجيش بتاعه كله ربنا ما خدش قارون غير وهو وسط القصر والخزان بتاعته ربنا ما خدش النمرود غير وهو في وسط العرش والملك بتاعه اخواننا الله قادر ولا ياخذ الجبابره الا وهم في قمه تبطرهم وتجبرهم ابشروا يا اخواني هنالك الولايه لله الحق ابشروا يا اخواني فقد قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله لا يمكنهم مما يشتهون من هدم الحق ومن حرب الحق ومن القضاء على الحق ابشروا يا اخواني فالذي قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب هو الله سبحانه وتعالى القضيه واضحه يا جماعه وربنا مش هيسيب بلدنا ابدا وربنا مش هيسيب الدين يحارب ويهدر دمه وربنا سبحانه وتعالى لا وربنا لن يترك الظالمين ولكن القضيه ان احنا يبقى عندنا يقين في الله يبقى عندنا يقين حقيقي في الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم كثير يعني الواحد في غايه الحزن والهم يا اخوان مش عشان بس موقف الملتزمين والملتزمات دلوقتي والشباب اللي عايز يقرب من ربنا اللي يعني خايف اللي بيحاول يبعد عن الدين اللي بيحاول يقعد في بيته اللي يقول لك احلق دقني اللي تقول لك اشيل النقاب يا اخوانا في انتكاس داخلي كتير جدا نسبه معاصي السر وسط كثير من الملتزمين ارتفعت جدا نسبه الافتتان نسبه عدم القدره على غض البصر من الشباب والبنات اللي المفروض عارفين ربنا في الشارع نسبة عدم القدرة على غض البصر نسبة معاصي السر نسبة النظر إلى ما حرم الله سواء على النت أو في التلفزيون أو أو نسبة تمني الحرام والقلب يهوى ويتمنى فهذا من الزنا الذي كتب على ابن آدم والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه نسبة الالتزام الحقيقي كنت بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى الواحد قلبه يعني يعني قول الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب عارفين يعني ايه يخشون ربهم بالغيب بالغيب يعني ومحدش شايفهم يعني وانت لوحدك في اوضتك وانت لوحدك في بيتك وانت لوحدك ومحدش شايفك غير الله سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم بالغيب الباقي هنا يعني يعني في طول ما هو ما حدش شايفه الخشونه ده يا جماعه يعني اول ما بيتقفل عليه باب لوحده بتتفجر الخشيه في قلبه بيتفجر تعظيم مقام الله في قلبه بيتفجر تعظيم النظر الى نظر الله اليه في قلبه يعني وانا معاك انا ممكن اكون مش حاسس مثلا ايه يعني ال ال الخلطه بتطفي مشاعر ايمانيه كتير في قلبك انما اول ما تبقى لوحدك كده ربي ناظر الي ربي مطلع عليا مالك الملك مطلع عليا تتفجر الخشيه في ناس فاكره يخشون ربهم بالغيب يعني ما يقعش في العاده السريه لما يبقى لوحده يعني ما يدخلش على موقع وحش لما يبقى لوحده هو ده يخشون هو ده حل اهل الخشيه ده اول ما بيبقى لوحده بيتفجر في قلبه تعظيم الله وتعظيم نظر الله ويجتهد في الذكر ويجتهد في الصلاة ويجتهد في الدعاء ويجتهد في العبادة بيبقى بالظبط يا جماعه عامل زي العصفور اللي اتفتح له باب القفص وطلع وهو وسط الناس عامل زي العصفور اللي جوه القفص متأيد متأيد عشان كده السيدة مريم إذ انتبذت من آلهة مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا مش عايزة حد يشوفها ليه لأن الخلوة بتاعتها خلوة عظيمة خلوة كلها تضرع وتبتل وتوسل وتوجه وبكاء وتلاوة خلوة حية خلوة كلها خشية خلوة كلها اتصال بالله سبحانه وتعالى المؤمن خلوته احسن من علانيته يعني شفت مثلا لما بنعمل يوم ايماني مثلا تلاقي الشباب جايين والبنات جايين يلا يا جماعه نصلي الناس تصلي نقرا قران الناس تقرا قران شفت المؤمن لوحده اقوى من كده ليه لانه بيستشعر بنظر الله بقى وهو لوحده كده ويستشعر ان ربنا نظر اليه في هذه الخلوه فيتفجر في قلب الخشيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اذ دخلوا على داوود اي في المحراب وهو لوحده ففزع منهم فزع هو فينا بيخاف لما حد يدخل عليه هو فينا بيتجعس لما حد يدخل عليه ففازع منهم يا جماعه لما شاب يكون قاعد قدام موقع وحش ويدخل عليه والدته فجاه والباب يتهز يتفزع ويتخض العكس بقى المؤمن اللي في خلوه عظيمه مع الله وقاعد يبكي وقاعد يتوسل وقاعد يناجي اسرار بينه وبين الله لو حس ان حد هيطلع عليه يفزع ففزع منهم دلاله ان سيدنا داود كان على حال عظيمه من الخلوه بين يدي الله سبحانه وتعالى انت خلوتك كده ده حال المؤمنين يا اخواني الذين يخشون ربهم الربوبيه هنا ربك يعني انت عارف ربك يعني ايه عارف اما اقول لك ابويا عمل لي ابويا تولاه المثل الاعلى ربك ديت ربهم يعني علاقه حب يعني اول ما بيبقوا لوحدهم بيتفجر في قلوبهم حب الله تخيل بقى يا سيدي بقى حد مع حد بيحبه هيزهق حد مع حد ب... انتوا عارفين يعني ايه الانس بالله يا شباب الانس بالله لما يكون واحد صاحبك مثلا بتحبه قوي قوي قوي قوي وانت متضايق فتنزل تقعد معاه تفضلوا تتكلموا لحد ما الفجر يدن خمس ساعات تقول له انا ما حسيتش ان الوقت عدى يا ريت نقعد مع بعض اكتر من كده كمان هو ده الانس الانس بالله انك وانت في خلوه مع الله ما انتش حاسس بالوقت ما انتش حاسس بالساعات وهي بتعدي عليك في الصلاه والمناجاه والذكر والتبتل واقبال قلبك على الله سبحانه وتعالى عشان كده خلوات الصالحين دي جنه يا اخواني خلوات الصالحين دي جنه من الجنات ولكن مين اللي يعيش المعاني ديت لما ربنا يقول لك الذين يخشون ربهم بالغيب انت تقدر تحقق دي الليله تقدر تحققها لوحدك كده وانت بينك وبين الله وتقوم قافل على نفسك مكان كده وتقول ربي نظر الي الان انا المفروض اعظم نظر ربي الي اكتر ما اعظم نظر المخلوق الي العاصي لما بننزل نكلم حد في الشارع وكلنا عصاه ربنا يتوب علينا جميعا تقول له يا اخي لو ابوك معاك في الاوضه هتعمل الذنب الفلاني يقول لك ابدا لو واحد صاحبك باصص لك هتعمل الذنب الفلاني لا يمكن لو انت واقف في الشارع قدام الناس وكلهم علق هتعمل الذنب الفلاني يقول لك لا يمكن طب انت عارف ان ربنا ناظر اليك ازاي تعمل هذه الذنوب ولا كان حد ناظر اليك اوصاف المؤمنين في القران اوصاف عجيبه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وهم من الساعه مشفقون وهم من الساعه مشفقون ده لفظ من اوصاف المؤمنين في ال في ال في القران عارف يعني ايه الاشفاق الاشفاق يعني مثلا واحد طلع له ورم كده في ايده فبدا يقول لك يا نهار اسود ده الورم ده بدا يعمل قرحه وبدا مش عارف ايه الورم ده احسن يكون احسن يكون مرض خطير جدا فيبدا يترعب انا لازم اروح لدكتور انا لازم اتصرف انا لازم اعمل اشعه انا لازم اجيب فلوس واروح اعمل فحوصات واروح اعمل دلالات اورام واروح اعمل قرابه ليه لان هو مفزوع احسن ده يتطور ويبقى مرض وخايف منه اهو ده لفظ الاشفاق الاشفاق انك انت خايف من ان في مصيبه ممكن تحصل والمصيبه دي مش هعرف اتصرف معاها لو حصلت فلما ربنا يقول لك وهم من الساعه مشفقون معناها ايه المعنى العملي الحي في قلوبنا ان انت قاعد وقلبك مخطوف طب هعمل ايه هعمل ايه في الارض طب لما القبر يتقفل عليها هعمل ايه طب لو ما عرفتش اجاوب على اسئله الملكين ده تبقى مصيبه طب افرض كفه السيئات طبط ده تبقى كارثه طب افرض وقعت من على الصراط طب اعمل ايه من على الصراط هو الصراط ده لعبه هو الصراط ده حاجه سهله ده الصراط ده على حسب ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا بيبقى ماشي على الصراط في الاخره انا في الدنيا يومين حلو ويومين وحش هقعد اقوم واقع على صراط الاخره انا في الدنيا فقاعد يفكر ده تبقى مصيبه لو عرضت على الله وربنا قال لي ليه لو ربنا نقشني الحساب فمن نقش الحساب عذب لو ربنا ما عفاش عني وما سترش عليا ولم يناقشني الحساب اعمل ايه فقاعد يتخيل يبقى لازم اتصرف من الوقت زي ما بتاع الورم كده اللي طلع له قال لك انا لازم اجري واعمل تحاليل واعمل اشعه واروح لاطباء هو ابن الوقت بيتصرف هي دي احاسيس المؤمنين يا اخواني المحاسيس العمليه يا اخوانا احنا الدين بتاعنا شغل الدين بتاعنا مش كلام الدين مش كلام كنت اتدبر فيه اول اوامر نزلت في القرآن قم الليل قيام ليل لحد ما رجلين الصحابة ورمت قم فانذر اقف وكلم الناس مهما عملوا فيك اقرأ وربك الاكرم اتلوا القرآن وارتبط بالقرآن لقيت ان الاوامر اللي في الاول كلها شغل شغل شغل شغل يعني اللي داخل داخل على ايه داخل على داخل على ورشة عمل داخل على دولاب عمل مش داخل يقف كده يسمع وخلاص وسمعنا واستمتعنا ليه لان قلبك وانت في بدايه التزامك او قلبك دلوقتي عامل زي العربيه اللي بقالها سنه ما اشتغلتش او بقالها سنتين ما اشتغلتش او بقالها خمس سنين ما حدش دورها فلما تيجي تدور المفتاح هتطلع معاك ازاي دي ده فيها طلوع روح اما بتطلع فربنا يعلم ان قلبي وقلبك وقلبك عامل كده قلب مش لاقط قلب نايم بقاله فترة فالحل انك تدخل على الشغل انك تدخل على العمل اشتغل اشتغل اعبد اقرا قرآن قم ليل صوم كلم الناس عن ربنا يبقى ساعتها القلب يبدأ يتحرك هي دي الزقة اللي بتخلي القلب يلقط تاني دي الزقه اللي بتخليك تنطلق في طريق ربنا تاني انما يا اخواني في الله كثير منا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون انت انت لو اسقطت الايه دي عليك هتترعب لما تقولون ما لا تفعلون انت انت عارف انت بتتكلم في الدين قد ايه انت بتتكلمي في الدين ممكن نص اليوم وتتكلمي وربنا قال وده انا سمعت الشيخ الفلاني قال والكتاب الفلاني فيه والبتاع الكلام ده كله بقى في الاخر ومنهم لله ربنا ينتقم منهم واحنا ما بنشتغلش في الدعوه ليه في النهايه انت بتعمل ايه في النهاية انت حذر انتوا عارفين يا اخوة الاخوة عاملين زي ايه كثير من الاخوة عامل زي الساقية اللي مش مصنوعة بقى من حديد قديم مصنوعة من ستانلي ستيل حاجة وهم حاجة في غاية الجمال للي يشوفها بس يا ساقية واقفة فلانها واقفة فالارض اللي حواليها بدل ما بتتروى الارض عطشانة واتشققت وطلع فيها عقارب وحيات وممكن اول واحد يتقرص بالعقارب والحيات دي صاحب الارض ده نفسها لان الساقيه واقفه هو انت عامل زي الساقيه الواقفه ساقيه جميله وامكانياتها عاليه بس واقف ما بتشتغلش فالنتيجه ان الواقع ممكن يكون جارك اللي جنبك بيزني ممكن يكون البيت اللي انت فيه كله متبرشات ممكن يكون البيت ممكن يكون صحباتك على معاصي لا يعلم ما فيها الا الله ممكن يكون بيتك نفسه مليان منكرات ممكن يكون فانت عامل زي الساقيه اللي واقفه والارض حواليها مشققه الحل ان الساقيه دي تدور الحل ان الساقيه دي تشتغل زي ما سمعنا في صلاه المغرب يا اخواني في الله لان الاخ دلوقتي بيقول لك اثبت ازاي وارتقي ازاي يا ابني الدنيا بسيطه يا ابني الروشته اسبرين الموضوع ابسط من البساطه انما القضيه ان احنا نطبق الدين اللي ربنا انزله من فوق سبع سماوات سمعنا في سوره في الركعه الاولى واذا قيل لهم ايه ها واذا قيل لهم لا لا, لا واذا قيل لهم امنوا صح كده قالوا انؤمن كما امن السفهاء صح كده واذا قيل لهم امنوا قالوا انؤمن كما امن السفهاء مظبوط كده امال ايه واذا قيل لهم ايه امنوا ايه كما امن الناس الناس دول اللي هم مين صحابه الناس هنا اللي هم الصحابه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ليه ربنا ما قالش واذا قيل لهم امنوا بس ما هو امنوا خلاص امنوا يعني امن قالوا انؤمن كمان كما امن الناس يعني ايه يعني ما تعيش في الوهم يا ابني اصل لو قالوا لهم امنوا بس ممكن مفهوم الايمان عندنا مفهوم مختل اصلا مفهوم الايمان عند الاخ متقال ان هو رب بدأنه اثر كلمته والله اكبر ولله الحمد والاخت لبست النقاب وممكن يعني لا يوجد عندها حاجه اسمها غض بصر ممكن يكون قلبها الدنيا معششه فيه ممكن يكون معاملاتها والغيبه على لسانها وسوء الخلق بينها وبين ال... وتركها للدعوه الى الله وعدم وجود عباده في حياتها وتصلي الصلاه قبل الصلاه اللي قبلها بخمس دقائق ما تدنوا والقضيه يا اخوانا واذا قيل لهم امنوا ايه كما آمن الناس كما تشبيه حال تلاقي ما سيبويه قال لك كده في قول الله وليدخلوا المسجد ايه كما دخلوه اول مرة كما تشبيه حال يعني في اخوة بتقرأ الاية وتلاقي ايه يعني ان احنا هندخل المسجد الاقصى زي ما الصحابة دخلوه ده انت مش هتدخله الا لما يتحقق فيك الصفات اللي اتحققت فيهم عشان كده ربنا فتح لهم الباب كما دخلوه نفس الحالة اللي دخلوها بيها من الجهاد واليقين والمجاهدة والتضحية والثبات فربنا فتحها لهم يا اخوانا احنا متخيلين الدين ازاي غزوة ذات الرقاع الصحابة ماشيين ارض صعبة جدا لدرجة ان الاحذية تشققت البيانات باظت مشوا حفاة طريق صعب جدا لدرجة ان الارجل اللي اتشققت وبرضه مكملين وبرضه مستمرين فضلوا ماشيين لحد ما ضوافرهم سقطت وبرضه مكملين يا اخوانا هو ده الدين هذا الكلام العجيب الغريب الهلامي ده صدقوا ان هو ده طلع الدين واذا قيل لهم امنوا ايه كما امن الناس مش اللي في دماغك مش جزاك الله خيرا يا اخي ويقوم ضارب لي السواك في جيبه وهو مش عارف ايه وفي الاخر هو دي النيه مين قالك ان ده الدين يا ابني مين اللي اوهمك هذا الوهم عشان كده أه ومن اراد الاخره وسعى لها ايه سعيها مش وسعى لها بس سعيها الاخره لها السعي مخصوص ولها كم مخصوص مش واحد ولها طريق محدد دين يا ابني دين ربنا محدد لك اثار رجليك فيه عشان كده رجعنا ها وهم بقى بيصوتوا يوم القيامه وبيلطموا بقى ها فرجعنا ارجعنا نعمل صالحا ها غير الذي كنا نعمل قال لك الناس دي كانت فاكره نفسها في الدنيا ملتزمين وكويسين عشان كده ما قالكش رجعنا نعمل صالحا قال لك رجعنا نعمل صالحا ايه غير الذي كنا نعمل ده انا كنت بحسب ان كويس لا يا رب انا مش هعمل اللي انا كنت بعمله ده فهي دي القضيه يا اخوان اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس فان امنوا بمثل ما امنتم به القضيه الدين مش مفتوح كده القضيه مش ال- كل واحد يتدين بدماغه وعلى مزاجه وباهوائه وبرغباته ده حاجه نموذج مقفول قصه وخلصانه انت هتبقى كده ولا مش هتبقى كده عشان كده الايات اللي احنا تحدثنا وبدانا فيها في المره السابقه ونحن نتحدث عن الثبات حتى الممات وعن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ربنا بيتكلم عن الميثاق اللي خده من اولو العزم من الرسل ليسال الصادقين عن صدقهم يا نهار ابيض امال الكذابين هيتعمل فيهم ايه وربنا بيتكلم على الانبياء امال احنا هيتعامل معانا ايه واعد للكافرين عذابا اليما يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله يا ايها الذين امنوا هو ربنا مش بيتكلم على الانبياء كان متوقع يا ايها النبي هو ربنا بيكلمني من ساعتها ألا هو مش لما ربنا يتكلم عن الناس العاليه قوي قوي قوي ديت مش بيبقى كلام لي انا ده الكلام ليك انت من الاول ألا هو ربنا بيتكلم عن ميثاق ابراهيم لي انا هو ربنا بيكلمني انا عن نوح مشهد سيدنا نوح الثبات وعنده 950 سنه وبيلف في الشوارع يكلم الناس عن ربنا ثبات الاخ اللي ما يقدرش يكمل شهر واحد عباده واحده ما يقدرش يكمل قيام ليل شهر ما يقدرش يكمل حفظ القران شهرين على بعض ثبات واستمراريه مشى سيدنا ابراهيم وهو فوق ال سنه وهو يبني الكعبه عليه الصلاه والسلام مشهد يا اخواني في الله مشهد دين فربنا لما بيتكلم على الانبياء ده بيكلمنا احنا يا- وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وربنا بيذكرنا هنا في الوقت الصعب بقى الأوقات اللي احنا فيها دي يعني أنت دلوقتي وأنت في الأزمات ديت بقول لك افتكر سيدنا إبراهيم وانت دلوقتي الله اعلم بقى احوال البلد والظروف بتاعت البلد اه و- و- وفي اخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله عامله زي العصافير كده اول ما بيحطوا لها خيال المآتة بتطفش هي كلمه تهويش بس كده وبتلاقي على طول اللحيه اتشالت واترمت في الزباله والنقاب بتاعها اتشال واترمى في الزباله ولا ولا تعقيد ولا كأن في أي حاجة بكل سلاسة دينه بيهون عليه ساعة الأزمات أوقات غريب سبحان الله العظيم فأنت دلوقتي ربنا بيكلمك بقى بيقول لك افتكر الميثاق اللي أخذ على إبراهيم افتكر إن الدين ده ميثاق مش بمزاجك الوثاق هو رباط الأسير وحبل الأسير افتكر إن الدين ده وثاق افتكر الصبر بتاع نوح افتكر صبر موسى افتكر صبر عيسى ممكن أخ يقول يا نهار أبيض أنتوا بتتكلموا بجد عايز ايه وموسى يا عم ده انا غلبان يا عم غلبان مين يا ابني انت هو ده الطريق اللي انت ماشي فيه ده طريق موسى وعيسى وابراهيم وانت حضرتك مش عارف ولا ايه ولا انت كنت داخل الدين فاكره مستشفى امراض نفسيه واكتشفت ان هو طلع جيش ووزاره دفاع وحرس حدود وجهاد في سبيل الله هو ده الدين يا اخواني والمفروض ان الانبياء دول انت عايش مع قصصهم مش في الازمات ده المفروض انت عايش اصلا مع قصصهم ليل نهار المفروض دول قدوه حياتك المفروض ان عندك علو همه المفروض ان انت بتبص لاعلى نماذج في البشريه وبتقتدي بيها هو ده الدين يا اخواني هو ده الدين واخذنا منهم ميثاقا غليظا زي الحبل الغليظ كده مهما اتشد مش هيتقطع ان دينك مهما اتضغط عليه مش هيقع ان دينك قلت لكم ان الصحابه في اول غزوه الاحزاب كانوا 3000 على الليله اللي ربنا ارسل الريح فيها على غ- قهطفان وقريش كانوا بقى 300 300 10% وقلت لكم ان جيش طالوت كان 70000 لما جه النهر عدى 314 يعني نسبة الثبات 5 في الألف أربعة ونص في الألف كمان مش خمسة أربعة أربعة من عشرة في الألف قول خمسة في الألف خلينا في نسبة الأحزاب 10% يعني يا إخواني في الله لما بتيجي العواصف ساعتها بقى كل حاجة بتبان وهو ده اللي ربنا قاله هنا هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزلوا زلزال جاي من زلة زلة زلزلة زلة زلة يعني اسباب للزلل ورا بعض ورا بعض ورا بعض فما حدش يعرف يقف على رجليه لحد النهايه حدش يقدر يكمل عارفين الرياضه دي اللي هو واحد بيركب على طور هايج ولا حصان هايج يفضل ينط بيه ينط بيه وهو ماسك وفي الاخر قوه احتماله هيقع وهيترمى بعد قد ايه هيفضل مقاوم وماسك لحد قد ايه وزلزلوا زلزالا شديدا الشديد الذي شد بعضه الى بعض يعني الحق يا رسول الله ده في 10000 جند جاي لنا من الشمال الحق يا رسول الله ده غطفان وقريش الحق يا رسول الله ده في بعض الجنود منهم عرفوا يعدوا الخندق الشمالي الحق يا رسول الله ده بنو قريظه نقضوا العهد بتاعهم اذ جاءوكم من فوقكم غطفان وقريش من الشمال ومن تحت ارجلكم بنو قريظه اليهود من الجنوب وبقوا المسلمين عاملين زي اللي معمول عليهم سندوتش كده هيروح فين ده بقى حاجه تنخلع لها القلوب حاجه تنخلع لها القلوب خلع سبحان الله العظيم انت متخيل هنالك ابتلي المؤمنين ايه ابتلي ديت ايه هنالك ابتلي خدوا بالكم ان غزوه الاحزاب يا اخواني غزوه الاحزاب ما كانتش غزوه غزوه الاحزاب غزوه لم يحمل فيها سيف واحد ولم يرق فيها دماء غزوه الاحزاب الا يعني حاجه يعني حاجات ما, ما, ما, ما ترتقيش لمستوى انها تبقى حرب اصلا غزوه الاحزاب كانت هنا جوه القلب الابتلاء بتاع الاحزاب كان جوه القلب هنا كانت غزوه الاحزاب غزوه قلبيه مين اللي قلبه ثبت يعني اللي روح نام في بيته عيط وعض على ايده بعد كده ليه لان مفيش حد حصل له حاجه اصلا ده طلع كل ده اختبار من ربنا لثبات الصحابه واليقين الصحابه والصمود الصحابه زي ما انت دلوقتي بالظبط كده زي ما انت دلوقتي بالظبط كده هنالك ابتلي يقول لك الصوب ده بلا يعني ايه بلا يعني اتقطع يعني اتقطع كشف الجسم من تحتيه البلو هو الكشف يعني ابتلي المؤمنون بانت حقيقته كل واحد بان على حقيقته كل واحد بان على الحقيقه بتاعته فين الراجل اللي كان ماشي في الشارع فلاقى حته جوهره بتلمع كده الجوهره عمري اه الكنز بتاع حياتي انا هبقى غني قام رايح يبيعها بقى في سوق المجوهرات دخل على الراجل الاولاني قال له يا ابني ده حته ازازه فالصو فالصو يا نصاب يا ضلالي انت عايز تنصب على هات الجوهره الغاليه بتاعتي وقام رايح للي بعده قال له لو سمحت عايز ابيع الجوهره دي وقعد يمني نفسه بقى ده انا مشاكل حياتي كلها اتحلت ده انا خلاص هبقى باشا ده انا الدنيا ضحكت لي التاني قال له يا ابني ده حته ازازه فالصو فالصو يا نصاب انت كمان قعد يلف لحد ما راح للراجل اللي في الاخر قال له راجل عاقل قال له يا ابني دي جوهره غاليه جدا عينها في الخزنه عندي وفي ناس مش اي حد بيشتري الجواهر دي تقعد معايا لحد ما يجي اخر الاسبوع اللي بيشتري الجواهر دي صاحبنا فضل معاه طول الاسبوع يشوف الجواهر الحقيقيه دي غاليه ليه دي رخيصه ليه دي ثمنها نص نص ليه لحد ما فهم الجواهر الحقيقيه اخر الاسبوع قال له طلع الجوهره بتاعتك وجهزها بيطلع الجوهره لسه جاي يبص قال لا حول ولا قوه الا بالله الراجل قال له ايه قال له ده ازازه فالصو قال له يا عم ده جوهره غاليه قال له لا والله ازازه فالصو يا عم ده جوهره هتغير لك حياتك والله العظيم طلعت فالصو انا متاكد انها طلعت فالصو اوعى تطلع فالصو وانت ما انتش عارف اوعى تطلع مخدوع في نفسك وانت ما انتش عارف اوعى تطلعي في النهايه فالصو بس ما تكتشفيش انك فالصو غير على حوض النبي عليه الصلاه والسلام ما تكتشفش انك انت فالصو غير على الميزان اوعى تعيش حياتك مخدوع في نفسك اوعى تعيش حياتك مخدوع في دينك اوعى تعيش هنالك ابتلي المؤمنون كل واحد بلي كشف الحقيقه اتكشفت كل واحد حقيقته اتكشفت قدام عينيه انت دلوقتي قدام نفسك باين الفتن اللي عدت في البلد الفتره اللي فاتت بانت انت خلاص عرفت نفسك مح... بص لو لو جبت لك خبير نفسي ومحلل نفسي و... انت عرفت نفسك يا ابني خلاص انت ع... انت بينك وبين نفسك عارف انت ما نزلتش اليوم الفلاني في ليه وسكت اليوم الفلاني ليه وما اتكلمتش في الدعوه اليوم الفلاني ليه ونمت في بيتكم اليوم الفلاني ليه وقاعد دلوقتي خايف ليه ووساوس الانتكاس وترك الطريق بتراودك ليه انت عارف نفسك انت انكشفت قدام نفسك شوف بقى صلح هنالك ابتلي المؤمنون من المواقف اللي بتخلع القلب خلعا يا اخواني في الله موقف سيدنا ابو بكر الصديق بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام موت النبي سيدة عائشه بتقول لك لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهاضها ما لو ما تقوليش بقى ثوره وراحت ما تقوليش بقى كان في يا ابني انت بتتكلم في ايه انتوا عارفين اللي حصل بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام ايه سيدة عائشه بتقول لك ارتدت العرب قاطبه كل جزيرة العرب ارتدت 23 سنة جهاد في لحظة راحوا ده ظاهر الأمر زي اللي بيقاسوا لما يشوفوا الواقع كده دول الناس اللي ما ينفعوش اصلا دول يخلوهم على جنب دول ناس بيبصوا كده كل حاجه راحت كده لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهضاه زي مرتدين قبائل العرب ارتدت خلاص سابوا الدين اصلا ما عادش في اسلام ولا صلاه ولا صلاه اصلا ولا عادوا بيصلوا الجمعه اصلا اربع مساجد بس في جزيره العرب اللي كانت بتصلي الجمعه منهم مسجد مكه والمدينه والطائف يعني مسجد واحد في جزيره العرب لو شلنا التجمع بتاع المسلمين الثابتين الحقيقيين في الوقت ده مسجد واحد كان في البحرين مسجد جوافه بس غير مانع الزكاه في ناس ما ارتدتش بس مش دافعين فلوس بقى بلطجه بلطجه مش دافعين فلوس كده ما هبت الدوله سقطت ادفع لكم فلوس ليه مش دافعين فلوس زكاه هنصلي بس مش دافعين فلوس وناس تالتة واقفه تتفرج بقى ها أه هنعمل ايه والروم عايزه تنقض على الدوله الاسلاميه ما هي فرصه هي هتلاقي فرصه اخطر من كده تقضي على الخطر اللي بيجاورها ده ايه غير مصيبه رابعه اسمها مرت... اسمها مدعي النبوه واحد منهم بس اللي هو مسيلمة الكذاب كان الجيش بتاعه 40000 مقاتل 40000 40000 ديت يعني حاجة مفزعة يعني يعني أكبر جيش النبي عمله في حياته كان تبوك 30000 40000 مقاتل حاجة مهولة وده كل المصايب دي سيدنا عمر بن الخطاب قال لسيدنا أبو بكر قال له قال له نحن مثلنا الآن ها كمثل إيه إيه إيه مثل الناس معنا كمثل الوحش قال له احنا عاملين زي اللي قاعدين وسط وحوش هيذبحونا هنتذبح سايس لازم تسايس لازم تشوف حل سياسي الحلول العسكريه ما عادتش تنفع لازم حل سياسي في المصيبه اللي احنا فيها دهيت سيدة عائشة بتقول لقد نزل على أبي ما لو نزل على الجبال لهاضاها وهو المسؤول وهو الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم معز كأنهم شوية معيز في حديقة مطيرة بأرض مسبعة عاملين زي شوية معيز حواليهم أسود في ليلة شتاء ومتجمعين في مكان واحد يعني اللي هينزل ينقض عليهم هيستأصلهم في ليلة واحدة هيخلص عليهم في ليلة واحدة انت متخيل منظر الصحابة بقى شكله ايه وقف سيدنا ابو بكر الصديق واقفة هو ده الدين لما بقول لك دين ابو بكر وعمر هو ده دين ابو بكر وعمر فقال والله لأقاتل ما استمسك السيف في يدي هو انا مش بقاتل عشان الدين الدولة تقوم تاني انا ده حق الله عليا لأقاتل ما استمسك السيف في يدي والله لو ظننت ان السباع تسير بين ارجل امهات المؤمنين لانفذت بعث اسامة يا يعني نهار ابيض بعث ايه هو بكر الصديق في الوقت ده كان بيفكر انه يطلع بعث اسامة يا جماعة حاجات لو عرضناها على القادة العسكريين في العالم يقول لك احنا في عالم ما وراء الخيال هو في انسان ممكن يفكر بالطريقة دي في الوقت ده بعث اسامة ايه ده احنا في مصيبة والله لانفذن بعث اسامة القصة خلصانة وابو بكر الصديق يطلع بعث اسامة سبحان الله العظيم بعث اسامة يعمل ايه بقى يطلع بعث اسامة والجيش بتاعه طالع ف سيدنا اسامه ماشي وسط القبائل اللي ارتدت واللي بتفكر ترتد فيلاقوا المسلمين مطلعين جيش لقتال الروم يقوم يحصل لهم ايه؟ يخافوا بيقولوا لا ده يقينا المسلمين بقى عاملين حسابهم كويس جدا ده اللي مطلعين جيش للروم دول يقينا يبقوا مأمنين الروم لقوا المسلمين جايين لهم ده كانت يعني مش مش الامبراطوريه الرومانيه نفسها ده حاجات على حدود الروم يعني على حدود بلاد الروم فبداوا يدفعوا الجزيه للمسلمين فجزيره العرب بدات تاخد بالها ان في ناس من الروم بيدفعوا جزيه للمسلمين وجيش اسامه رايح راجع يا نهار ابيض كان ليها اثر نفسي ومعنوي رهيب رهيب في دحر الفتنه اللي كانت في جزيره العرب في شهر واحد شهر واحد كانت الدوله الاسلاميه رجعت شهر 30 يوم اخوانا القصه ما بتطولش البلاء ما بيطولش البلاء ما بيطولش هو بيجي ايام او ساعات بس بس بيبين كل واحد على حقيقته ساعتها كل واحد بيبان على حقيقته هو غزوه الاحزاب كانت شهر بس كل واحد اتكشف على حقيقته كل حاجه بانت الفتن لا تطول ولا تدوم ولكن كل واحد بيخرج في واحد بيخرج زعلان من نفسه او ندمان واحد هنالك ابتلي المؤمنون بان من الراجل ومن الفالصو مين الراجل ومين الفالصو مين اللي منظر من بره مين اللي منظر من بره ومين اللي فعلا اخت ب 100 راجل ومين اللي فعلا شاب ب 100 راجل لما بانت سبحان الله العظيم منظر سيدنا موسى عليه السلام واقف قدام فلسطين بيبكي قبل موته في لحظات موته بيبكي لما بيقول لبني اسرائيل ادخلوا الارض المقدسه وقالوا له انها هنا قاعدون وبيقول ربي اني لا املك الا نفسي واخي يا رب انا معيش حد انا معيش غير واحد ربي اني لا املك الا طبعا مش هينفع يدخل فلسطين بواحد لان ربنا له سنن ربنا له سنن فرب اني لا املك الا نفسي واخي مفيش رجاله منظر سيدنا موسى وميت وهو في غايه الحزن لان مفيش رجاله فلسطين اهي قدامك اهي مفيش رجاله زي الناس اهم اهم بعد 25 يناير مستنيين كلمه ودلوقتي الشباب هم ماليين الشوارع مستنيين كلمه مفيش رجاله مفيش رجاله تنزل تتكلم عن ربنا سبحان الله العظيم يعني كنت مع بعض اخواني واحد بيقول لي سبحان الله العظيم يعني مع بعض اخواني من اخوه التبليغ يعني ويعلم الله كم احبهم في الله يعني واحد بيقول لي كان خارج في في قريه من القرى بلد من البلاد كده في القاهره يعني فبيقول فلقيت يعني شاب كده اسمه كريم اسمه كريم فقعد يكلمه وتيجي المسجد قال له هاجي حاضر الليله ان شاء الله جاي لكم بيقول ما جاش ولا عبره تاني يوم وهو بيتجول في البلد بيكلم الناس في الشارع عن ربنا لقاه قال له يا عم انت ما جيتش قال له الليله ان شاء الله جاي لك خلاص خلاص كريم كلام رجاله كلام رجاله قلبه ما عبروش تالت مره بيتجول بقى في ناحيه تانيه من البلد قام لقطه قال له كريم احنا ماشيين خلاص وزي ما بيقولوا التالته تابته قال له والله جاي لك الليله قال له قال له بص هاجي لك يعني هاجي لك بيقول روحهم وعملوا الجوله بتاعتهم بالليل وكلموا الناس وناموا الساعه واحدة ونص بالليل لقى الباب بيخبط كريم جايب البطانيه بتاعته يبات معاهم الليل فبيقول سبحان الله العظيم خده وفرح بيه وحضنه وقعد يتكلم معاه فبدا يفتح له قلبه بقى بيقول الواد صغير ما يجيش 20 سنه بيقول قال كميه معاصي بيقول انا مش عارف بني ادم لو واحد عنده 100 سنه لحق يعملها امتى عمل المعاصي دي كلها ازاي قال له بص بقى يا ابن الملف بتاعك ده لازم يرفع للملك ولو انت رفعته للملك في الثلث الاخير هل من سائل فاعطيه هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفره وده الحل بتاعك يا ابني الملف ده يترفع ربنا يغفر لك ارفعوا لربنا معصيه معصيه ارفعوا ربنا بيقول نمت وكريم قاعد رايح في المسجد رايح جاي رايح جاي فصحيت يا ابني في ايه ما بتنامش ليه عشان نصحى لقيام الليل بقى في ميعاد القيام قال له هو اللي فيه وقت هيرفع الملف بتاعه للملك عنده نفس انه ينام ما ينفعش انام انا واقف افكر هتوب بين ايدين ربنا ازاي بيقولوا وانا كريم يصلي بيقولوا وانا بقى ايه يبكي في الصلاه وينهنى يا رب الذنب الفلاني توب عليا منه يا رب والذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب يقول قعد طول الليل وفي الاخر يا رب ذنوبي كلها يا رب وقعد يبكي وقعد يجر الى الله سبحان الله العظيم الفجر قعدوا مع بعض وقعد في المسجد وخارج وشه منور قال له يا ابني انت رايح فين قال له انا خارج يا عم ابوس ايدك يا عم اللي بيخرج ما بيرجعش قال له انا بص انا بس عندي شغلانه كده محاره بيبيض كده في في عماره بالدور الاول كده ابيضها وجاي لك ان شاء الله باذن الله النهارده هتلاقيني عندك في المسجد كريم كلام رجاله كلام رجاله بيقول الظهر لقى امام المسجد بينادي على موت كريم وقع من على السقف وقع مات وهو داخل المسجد الساعة واحدة ونص بالليل ما هوش عارف ان لسه له 8 ساعات ويموت ما هوش عارف انه هيموت الساعة 10 الصبح ما هوش عارف وقعد يتوب لربنا سبحان الله العظيم يعني يعني القصة مليانة عبر بس اللي شددني الراجل اللي كلمه عن ربنا الراجل اللي كان سبب انقاذه واحد صاحبي كان في معهد من معايا كده ولا كليه من الكليات بيقول واحد شغال فيها وعلى طول الوكمان في ودانه اغاني رايح اغاني جاي مدمن اغاني بيقول فجيت يوم الخميس وانا مروح كده قلت انا لازم اكلمه عن ربنا ولازم ولازم اه بيقول جيت اقرب كده وبعد كده قمت قايل ايه قلت بص يوم السبت ان شاء الله اكلمه يوم السبت خلاص كلام رجاله هيبه خايف منه بيقول جيت السبت لقيته مات جه السبت لقاه مات يعني يعني سبحان الله يا اخوانا يعني ده ده الداعيه ده ملك من ملائكه الرحمه والله قاعد مع احد اخواني بيقول لي كان في الحرم في الحرم سبحان الله من اخوه التبليغ برضه ربنا يحفظهم يا ريت يا ريت يبقى عندنا الهمه بتاعت اخوه التبليغ في الدعوه اقول لكم حاجه بقى ما تزعلوش واللي يزعل يخبط راسه في اي عمود من العواميد يا ريت يبقى عندنا فهم منهج الانبياء زي اخوه التبليغ وهم فاهمين ان منهجنا منهج دعوه يا ابني 124 الف نبي ورسول بيقول لك انا طريق طريق دعوه احنا دماغنا دي جبناها منين الدنيا دي مولفه في قلوبنا كده ليه ما حدش عايز يصدق ان طريقنا طريق دعوه ليه المهم اخ من اخواننا الافاضل يعني فقعد معاه سبحان الله العظيم فبيقول لي وراح يعمل عمره في الحرم ومعاه بقى يعني بعض اخوانه كده فبيقول داخل الحرم بيقول لقيت الممثل الفلاني ماشي آه الله يرحمه اسمه استاذ حسن عبدين لو تفتكروه يعني قال له سر شويبس بيقول لقيته ماشي وراجع كده قلت له بس استاذ حسن قال لي قال له قال له بقول لك ايه ابراهيم عبد الرازق كان نفسه يعمل ايه كان ممثل امنيه حياته كانت ايه قال له امنيه حياته انه كان يموت على المسرح قال له مات فين قال له مات على المسرح قال له طب انت هتموت فين قال له ابراهيم عزت شيخ ابراهيم عزت لو عارفينه امير الدعاه اللي كل الشيوخ دول تلامذته ده شيخ من شيوخ التبليغ المعروفين الله يرحمه يعني من يعني من الناس اللي قلبت الدنيا قبل ما تموت الله يرحمه فقال له ابراهيم عزت كان امنيه حياته يموت فين قال له ده جاري ساكنين جنب بعض قال له امنيه حياته يموت فين قال له يموت في بلد النبي عليه الصلاه والسلام قال له مات ازاي مات وهو خارج رايح مكه دفنوه في مكه مدفون قدام قبر السيده خديجه يعني سبحان الله العظيم يعني المهم قال له انت هتموت فين قال له قال له لازم تتوب لربنا بيقول بدانا نطوف مع بعض بيقول واحد يصرخ توب علي يا رب واحد يبكي واحد يتوسل واحد يتضرع راجل يقظه من الله سبحانه وتعالى واحد يصرخ بين يدي الله امير سعودي داخل فطبعا نجم بقى عايز النجم يتعرف عليه قال له استاذ حسن قال له سيبني قال له انا الامير فلان الفلاني يا عم بلا امير بلا بتاع هو ده وقت امير فالراجل واقف مذهول مش مصدق ان في حد يرد امير يعني فهو الاخ بيقول لي وراهم واحد في فالراجل بيسال بيقول له هو في ايه؟ قال له ده بيمثل ده في مشهد تمثيلي فالراجل ما بالتاكيد بيمثل مش ممكن يكون حقيقه يعني ايه مش متخيلين ان الناس بتتوب لربنا بجد فالراجل بيقول يعني ايه؟ قال له بس اصل ما فيش كاميرات قال له بروفا بروفا حلو جدا خلينا في البروفا خلصوا الاشواط ويعني قعد يصرخ يا رب توب علي يا رب انا يا رب ابويا ملتزم وانا ملتزم انا المهم سبحان الله العظيم خدوا بقى يعني الاخوانه في في في المكان بقى اللي هم ساكنين فيه سبحان الله العظيم قالوا له خلاص امشي انت بقى ايه قالوا للاخ يعني روح انت بقى خلاص اعبد ربنا يعني كان طاير من الفرحه طاير من الفرحه الله يرحمه يعني طاير من الفرحه فرحان بتوبه ربنا فقابل ال ال يعني الاخ اللي سلم له الممثل بعدها قال له انت عارف قعد معانا 10 ايام قعد معانا 10 ايام في الحرب فضل معانا ما راحش بيته بقى ما راحش مكان قعد معانا 10 ايام روح بالطياره مات سبحان الله العظيم ان انت الرحمه اللي في القصه يا اخوانا الرحمه اللي في القصه الانسان اللي تدخله انقذ حياه انسان الانسان اللي تدخله عمل قصة حسن الخاتمة الرهيبة ديت في حياة انسان هنالك ابتلي المؤمنون قضية انت الوقت شايف نفسك ايه بعد ثلاث سنين فتن في مصر دعوة وما اشتغلتش عبادة وما عبدتش انشغال بسياسة متقلبة سياسة دنيوية بحتة مش سياسة الدين حتى سياسة متقلبة ليل نهار خرجت بايه يا ابني انت عايز تموت كده انت عايز تقابل ربنا كده هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لما بيكون زلزال جه في بلد فبيبقى فيه براج وعمارات اربع ادوار وعمارات ثلاث ادوار لما الزلزال بيجي اول حاجه بتقع ايه العمارات القليله للسقوط العمارات القايله للسقوط ف وبعد كده الحاجات الاثبت فالاثبت فالاثبت فاول ناس بتقع في الفتنه الاخوه القايله للسقوط اوعى تكون اخ قايل للسقوط اوعى تكوني اخت قايله للسقوط اوعى تكون انسان قايل للسقوط يا ابني اوعى تكون اول ما يجي الزلزله كده الاذى لان ايه الحاجه الوحيده اللي مهما كل حاجه وقعت في الزلزال هي ما بتقعش ايه الحاجه اللي ما بتقعش في الزلازل ايوه سمعت الكلمه اهي الجبل الجبال هي اللي مفيش زلازل توقعها عشان كده الفتن دي جايه ليعلم الجبال من الاخوه اللي قايله للسقوط وزلزلوا زلزالا شديدا شد بعضه الى بعض عارفين الزلزال والتوابع بتاعت الزلزال زلزال وتوابعه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه مين الراجل اللي هيثبت نشا سيدنا موسى ومات قدام فلسطين مفيش رجاله يا رب لا املك الا نفسي واخي حسره يا اخوانا حسره ان الواقع قدامنا الناس قدامنا ومحدش عايز يفهم الدين صح ومحدش عايز يطبق الدين صح ومحدش عايز يتخيل والاخوه واقفه زي السوائل ال stainless steel الارض حواليها مشققه ومش عايزه تدور ومش عايزه تشتغل وما هيش عايزه يا اخوانا الدعوه الى الله عامله زي العواميد بتاعه المسجد ده اهو والجدران بتاعته دي الدعوه الى الله امال الحكم عامل زي السقف ففي ناس دماغها كلها ان السقف يتبنى الاول يا ابني هيقع على دماغك ما هي وقعت على دماغنا لما قعدنا نبني سقف من غير عواميد وقعت على دماغنا يا ابني العواميد دي الدعوه الاول نشر الدعوه الى الله انما احنا مصممين ان احنا نبني السقف الاول يا عم ما بيتبناش والسقف ده ما بيتبناش اصلا السقف ده لما احنا بنبني العواميد ربنا بيديه لنا بدون مجهود اصلا مننا انما احنا احنا اللي مهمتنا ان احنا نبني العواميد قاعدين نبني برضه في السقف مصممين وفي النهايه يقع على دماغنا ليه لان احنا مش عايزين نمشي على الطريقه اللي النبي عليه الصلاه والسلام اصلح الدنيا بيها على الطريقه اللي النبي عليه الصلاه والسلام اقام الدين بيها مشهد يا اخواني بالله مشهد محزن مشهد محزن سيدنا لوط وقومه بيزقوا الباب عليه وعايزين يدخلوا ينالوا من عرض الضيوف بتوعه مش عارفين ان هم ملائكه فاهمينهم ان هم شباب آه وبيقول لهم قال لو ان لي بكم قوه وهو محصور ليه مفيش رجاله مفيش رجاله ترد الباطل مفيش رجاله ترد عليهم اخوانا والباطل ربنا بيقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فايه فاذا هو زاهق اذا ديت في اللغه حد يعرف بيسموها ايه ايوه اذا دي اسمها ايه الفجائيه فاذا هو زاهق الباطل اللي انت فاكر ان هو يا ما هنا يا ما هناك انا يعني سبحان الله العظيم يعني لما الواحد بيلتقي مع كبار الفاسدين والمفسدين امبارح لو هم تائبين النهارده وما يا اخوانا الناس هدايتها سهله الناس عايزه تتوب الناس عايزه تقرب من ربنا الراجل كلمه اتقالت له هتموت فين ساب الدنيا واللي فيها لحد ما مات يتوب لربنا الناس كام مليون واحد كده على كلمه القضيه مين اللي ربنا يصطفي لسانه ان الكلمه دي تخرج عليه هو اللسنه اللي قدامي ده اهي اي لسان منها يصطفى عشان يتكلم عن ربنا ده اصطفاء ان حته اللحمه دي تصطفى انها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى ان حته اللحمه دي تصطفى ان هي تنشر ذكر ربنا في الارض هنالك ابتلي المؤمنون لما النبي عليه الصلاه والسلام وقف عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بساعات ورفع الستار ونظر لقى صفوف الصحابه رجاله كل واحد من دول هيبقى فاتح في الارض بكره تبسم النبي عليه الصلاه والسلام فرح مات وهو فرحان عليه الصلاه والسلام ليه؟ لانه ساب رجاله لما ابو سفيان وقف تحت جبل احد بعد غزوه احد وفوق 700 واحد مقتول منهم 70 وفي 300 انسحبهم يبقى ال1000 بقوا 700 واتقتل 70 يعني 630 واحد فوق على الجبل وهو بيقول افيكم ابو بكر افيكم عمر بيسال عن اتنين يعني تخيل واحد دخل المسجد ده اهو ها ما سالش ما قالش انتوا كام واحد فيكم فلان فيكم فلان طول ما فلان وفلان دول موجودين يبقى مش هنعرف نقضي على الارهاب في المنصوره الارهاب في المنصوره هيفضل يستفحل يا ترى مين الاثنين اللي فيكم اللي لو دخل ابو سفيان الوقت هيتكلم عنهم انت تتخيل انه هينادي اسمك تتخيل انه هينادي اسمك مش عايزين نعيش في الوهم يا جماعه مش عايزين نبقى ماسكين حته ازازه وهي فالصه ومتوهمين ان احنا ماسكين جوهره ملهاش مثيل ونتصدم يوم القيامه ساعه ما نلقى الله سبحانه وتعالى ان احنا ماسكين حته ازازه فالصه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ده الوقت اللي احنا فيه اهو اوعى تبقى اخ قايل للسقوط اوعى تقع اوعى تفتكر ان تقع دي معناها تحلق دقنك يا جماعه خلاص بقى شويه النمل اللي في دماغكم ده شيلوه بقى اوعى تفتكر ان تنتكسي دي معناها تشيلي تحلقي دقنك تنتكسي مش معناها تحلقي دقنك تنتكس دي معناها تترك الدعوه الى الله معناها تترك الاجتهاد في العباده من اجل تربيه نفسك معناها تترك نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا